وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
أمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين أما بعد أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة 101 الحلقة الأولى بعد المئة يعني قبل ما أبدأ في حلقة النهاردة هو موضوع في غاية الأهمية أحب أن أنا أشكر حضراتكم اللي اتصلوا بيا في الاحتفاليه بالحلقه ال100 واللي ارسلوا يعني رسائل عبر شبكه الانترنت عبر موقعي الالكتروني صالح عبد الكريم dot com الحقيقه جات لي رسائل في منتهى الروعه اقتراحات في منتهى الجمال وكنت عند حسن ظني لان انا قلت انا مستني مقترحاتكم لان فيكم مبدعين ولكن كان ظني اقل من توقعي يعني حضراتكم كان في ناس ما شاء الله مبدعين لدرجة انه في يمكن ناس صغيرة بعتت اقتراحات في منتهى الروعة من ضمن الاقتراحات دي كانت ناس عايزة تقول ازاي يا دكتور نكتشف الطفل المبدع ازاي لو ابني مبدع اكتشفه ازاي انه لو وجدت ان ابني ده مبدع انمي ابداعه ده ازاي واخليه يوصل لمرحلة يكون فيها يعني انسان مبدع ايا كان المجال اللي هو مبدع فيه وبالتالي يعني اول حلقه من اقتراح حضراتكم وجيت سميتها يعني صناعه الطفل المبدع صناعه الطفل المبدع طيب صناعة الطفل المبدع احنا متعودين دايما على صناعة الأسمنت صناعة المنسوجات صناعة الحديد والصلب صناعة الكذا كذا كذا لكن صناعة الطفل المبدع هو هو الإبداع يمكن أن يكون صناعة اه زي ما بقول لحضراتكم السعادة يمكن أن تكون صناعة النجاح يمكن أن يكون صناعة الإبداع يمكن أن يكون صناعة أي نحن البادئين فيها ما ننتظرش لما يبقى في ردود أفعال مننا ما ننتظرش ونوقف موقف السلبي محتاجين نكون إيجابيين إيجابيين في صناعة البشر إيجابيين في صناعة أبنائنا ما انتظرش لما المشكلات تبقى موجودة قدامي وبعدين أبقى في موقف المدافع فالمدافع دايما أضعف من اللي هو بيهاجم وبالتالي ليه انا ما اخدش زمام المقاومه من البدايه واخد يعني زمام المبادئه من البدايه واحاول ان انا اصنع ابني المبدع ودايما زي ما بقول لحضراتكم كل طفل جواه مبدع لكن الفكره متوقفه على اب وام متوقفه على مدرسه متوقفه على مجتمع متوقفه على دور دوله متوقفه علينا متوقفه على الام ابتداء لان هي اللي قاعده مع الولد اكبر فتره ممكنه متوقفه على الاب برضه لان هو اللي بيلاحظ لما بيغيب ويرجع يلاحظ التغيرات اللي تمت على ابنه وبالتالي متوقفه على الاسره ابتداء ان احنا نكتشف ابننا المبدع طيب اذا صناعه الطفل المبدع ما هياش مسؤوليه الام والاب فقط لا لكن انا بركز النهارده الحقيقه يمكن 95% من تركيزي على اللي في ايدينا انا دايما بقول لحضراتكم تعالوا نتكلم عن اللي نملكه ما لا نملكه واللي ما لا نملكه يعني خلونا نركز على اللي في ايدينا خلونا نركز على ما نستطيع ما لا نستطيع خلينا نركز على الممكن لا المستحيل خلينا نركز على اللي في ايدينا اللي احنا نقدر نعمله احنا كأسرة خلاص احنا بندير ابننا زي ما احنا عايزين والله دور المدرسة أو المجتمع أو الدولة خلونا في إطار دورنا إحنا علشان كده هتلاقيني بركز قوي على دور الأسرة لشكل المدرسة دور في اكتشاف الطفل, الطفل المبدع واكتشاف عبقريته وتنميتها ورعايتها لا شك إنه للمجتمع دور في اكتشاف الطفل المبدع وتنميته لا شك إن للدولة دور في تنمية الطفل المبدع بعد اكتشافه كمان ولا شك إن المبدعين ثروة المبدعين ثروة لاحظوا كده على مستوى العالم الناس بتهتم بالتنمية البشرية الناس بتهتم بالإنسان وزي ما بقول لحضراتكم دايما الاهتمام بالساجد قبل المساجد والإنسان قبل البنيان أنا لا يعنيني أن أنا أبني مصنع ولا أبني ابن وبالتالي ابني اللي أنا ما ربيتوش وما أحسنتش تربيته هيروح يهد المصنع لكن يهمني أن أنا أبني الابن والابن يبني مصنع ويبني كوبري ويبني دولة بحالها فالمهم انه البداية الابن والابن المبدع وده اللي انا بركز عليه النهاردة الابن المبدع ثروة قومية وان احنا ما ناخدش بالنا ونكتشف الطاقات المبدعة لدى أولادنا دي خسارة قومية مش مجرد خسارة للفرد ولا للأسرة ولا للمجتمع لا خسارة الحقيقة للأمة كلها فرد يزن أمة فرد ربما يغير حال الأمة ربما يكون ابنك ربما يكون اللي معاك عشان كده بقول لحضرتك جوه كل طفل عبقري جوه كل طفل مبدع بس احنا محتاجين ناخد بالنا من المبدع على الأقل جوه كل طفل استعداد للعبقرية استعداد للإبداع جوه كل طفل مشروع عبقري ربما حضرتك حضرتك عايشين مع مبدع مع عبقري جوه البيت وانتم مش واخدين بالكم محتاجين ان احنا النهارده نفعل منهج الملاحظه علشان ناخد بالنا من اولادنا علشان ناخد بالنا من ابداعات اولادنا علشان نكتشف الطفل المبدع علشان بعد كده ننميه مع بعض طيب هو المبدع يا دكتور تقصد بيه مثلا لو بتجيب على اختبارات الذكاء درجه يعني آه عاليه مثلا 130 140 وما شابه ممكن بس مش ده بس لا انا اقصد المبدع اللي جواه الطاقات الابداعيه بشكل عام ربما يكون مبدع في مجال علمي في مجال ادبي في مجال فني في مجال رياضي في مجال ميكانيكا في, م... في ايا كان المجال المهم ان انا دلوقتي محتاج اكتشف طاقات الولد المبدع ودايما بقول لحضراتكم مشكلتنا ان احنا كل واحد عايز يبقى الاول والتانيين وراه يقفوا في الظل ما يطلعوش ليه لانه متميز لانه حاسس ان هو الوحيد اللي متميز والباقيين ما بيفهموش علشان كده انا بقول لحضرتك كل انسان ربنا خلقه خلق له 18 مليار خليه في عقله كل انسان ربنا خلقه كرمه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ربنا خلقه واسجد له الملائكه ربنا خلاه يعني سيد المخلوقات سيد الكون وبالتالي حضرتك عايش مع انسان عظيم طفلك اللي انت بتقول يمكن انا مش واخد بالي منه او مش فضيله او ده زيه زي اساس البيت اطلاقا ربما يكون ابنك ده هو المبدع ربما يكون ابنك ده سبب يعني ثروتك في الدنيا وسعادتك في الدنيا وربما يكون هو سبب سعادتك في الاخره او العكس ان شاء الله يكون اولادنا هم سبب سعادتنا في الاخره يكونوا مبدعين في الدنيا وان شاء الله ياخدوا بايدينا للجنه يعني انا بقول لحضراتكم دور الاسره لا شك مهم دور المدرسه لا شك مهم دور المجتمع مهم ودور الدولة مهم لكن الأهم دور الأسرة وأهم في دور الأسرة دور الأم علشان كده أنا محتاج الأمهات ياخدوا بالهم معايا النهاردة ويا ريت زي ما اتفقنا في الحلقة المية إن أنا محتاج إن كل أسرة يبقى في أجندة أو أجندتين أجندة مكتوب عليها برنامج فن التربية علشان في حاجات إن شاء الله محتاج حضراتكم تدونوها والنهاردة معايا في برنامج في يعني صناعة الطفل المبدع محتاج حضرتك تدون بعض الحاجات ومحتاج حضرتك تدون بعض الأسئلة علشان تسألها لابنك وعلشان ربما تنسى لكن دونوا العلم أو قيدوا العلم بالكتابة علشان كده محتاج مع لكل أسرة أجندة مكتوب عليها من بره كده برنامج فن التربية علشان خاطر ابنك أعتقد أنك أنت مش هتستخسر فيه أجندة بمبلغ أيا كان يعني وطبعا اتفقنا في برنامج فن السعادة الزوجية اللي هو كل يوم اثنين الساعة 10 ونص صباحا ان احنا برضو هيبقى في اجندة تانية لبرنامج فن السعادة الزوجية علشان نصلح حال اولادنا وبرضو نصلح حال الاسرة بشكل عام يعني طيب الاسرة لا شك تقدر تكتشف ابداع ابنها وهساعد حضرتك النهاردة ازاي تقدر تقدري تكتشفوا ابداع ابنكم احنا ممكن نقدر نكتشف الكنوز المهجورة او الكنوز اللي موجودة جوايا يا دكتور اه ممكن ننقب في خبايا ونطلع الكلام ده كله ممكن نقب على الذهب وعلى الجواهر اللي موجودة جواه اه وممكن العكس ممكن كمان نطمس الموهبة اللي موجودة جواه ممكن نقد الابداع في مهده جواه وما نسيبوش علشان آه ينطلق يعني الاسرة الذكية هي اللي هتكتشف ابداع ابنها والاسرة يعني غير الذكية هي اللي هتضيع لنا المجهود والقدرات والإبداعات والابتكار وعبقرية الابن وهتبقى خسارة قومية مش بس خسارة للأسرة أو خسارة للابن نفسه يعني دايما كنت أقول لحضراتكم قصة صاحب الأرض اللي كان شغال في أرضه وبعدين لقى حجر وبعدين هو مش عارف قيمة الحجر وجي واحد من بعيد قال له تبيع لي الحجر ده قال له اه بكام قال له بخمسة جنيه فالراجل باع الحجر اللي لقاه في الأرض بخمسة جنيه فالراجل التاني خد الحجر وراح غسله فلقى أغلى ماسة في العالم طيب لو سألت حضراتكم سؤال ايه رأيكم في الراجل اللي باع الماسة اغلى ماسة في العالم اللي هي بالملايين او المليارات بخمسة جنيه ايه رأي حضرتك ايه رأي حضرتك طب ما تحكموش ما, ما تتسرعوش بس لانه ابنائنا اغلى ولا الماسة ابنائنا اغلى ابنك اغلى من الماسة ما تبيعوش بخمسة جنيه ما تفرطوش فيه حواليه يعني عايزين نكتشف الراجل ما عرفش يكتشف ان دي ماسه محتاجين ان احنا نكتشف الماسه لا ابننا اللي هو اغلى من الماسه محتاجين ان احنا نقدر ونثمن قيمه ابننا اقل ما قيل من حضراتكم على الراجل اللي باع الماسه ب 5 جنيه انه لا يقدر قيمه الاشياء هل احنا برضه هنكون نفس الشكل كده ولا نقدر قيمه الاشياء ولا نقدر قيمه ابننا تبقى الماسه في ايدينا ونبيعها كده بالسهل نبيعها بثمن بخس لا ده احنا عايزين نعرف قيمة ابننا لان ربما يكون جواه مبدع واحنا مش واخدين بالنا وجوه كل طفل مبدع انا عايز حضرتك تركز على دي جوه كل طفل مبدع انا بقول لحضرتك مش المبدع اللي احنا يعني هنقول 140 درجة ذكاء فم... لا لا لا لا ربما يكون مبدع في مجالات مختلفة زي ما قلت ايا كان المجال اللي هو مبدع فيه الصف الاول على فكرة يساعد ناس كثيرة جدا جدا انا اكون في الصف الاول بتميزي في كذا وحضرتك تكون في الصف الاول بتميزك بكذا وحضرتك تكون في الصف الاول بتميزك بكذا والمراهق والطفل والمسن والكبير كل واحد فينا الصف الاول على فكرة يشيل ناس كتير قوي كل واحد متميز في كذا كل واحد اول في كذا كل واحد مبدع في كذا طيب من هو الطفل المبدع ازاي ان انا اكتشف الطفل المبدع ممكن حضرتك تتعرفي ازاي على ابنك المبدع ممكن حضرتك تتعرف ازاي على ابنك المبدع احنا هناخد اربع خصائص اساسيه خصائص جسميه وخصائص عقليه وخصائص نفسيه وخصائص اجتماعيه علشان بس يبقى سهل ان انا اركز انا قلت لحضراتكم قبل كده لما المعلومه بتبقى منظمه بتوصل لحضرتك منظمه ويا ريت في اجنده برنامج فن التربيه نكتب كده من فوق صناعه الطفل العبقري ونكتب من هو الطفل العبقري هنكتشفه ازاي اعرف ان ابني عبقري ازاي اول حاجه الخصائص الجسميه طبعا دراسات نفسيه ودراسات المبدعين اثبتت مقارنه بغير المبدعين ان المبدع قوي البنيه اكثر صحه اكثر حيويه ونشاط بس النشاط اللي هو اللذيذ مش النشاط الحركي الزائد او فرط الحركه اللي هيسبب شيء من التشتت وشيء من عدم التركيز لا احنا النهارده بنتكلم عن الحيويه والنشاط اللي هو لذيذ وانت تكون قبله يعني برضه من دراسات المبدعين اكتشفوا ان المبدع بيبقى اكثر طولا وزنا يعني بيمشي مبكرا وبيسنن كمان مبكرا دي بعض العلامات والمؤشرات الجسميه طيب ايه تاني يا دكتور علشان نكتشف ابننا المبدع في بعض المؤشرات العقليه اللي حضرتك ربما ما تاخدش بالك منها لكن انا محتاج ان حضرتك تفعل منهج الملاحظه والمراقبه وتراقب ابنك وتحاول بقدر المستطاع انك انت تسجل عليه النهارده والله عمل حاجات حلوه كتير جدا جدا طب تعالى اشوف كده في اجنده برنامج فن التربيه اشوف الحاجات اللي عملها هل فيها حاجات من اللي الدكتور صالح قال عليها في فن التربيه في صناعه الطفل المبدع في اكتشاف الطفل المبدع احتمال تلاقي كل اللي عمله ابنك هو نفس المعايير اللي الدراسات قالت عليها وبالتالي تبقى اكتشفت ابنك وعليك دور انك انت تنمي عبقرية ابنك وإبداعه طيب الخصائص العقلية للطفل المبدع إن درجة ذكائه تكون مرتفعة أعلى من المتوسط على الأقل مش 140 اللي هم العباقرة لا أنا بتكلم على الأقل درجة ذكاء مرتفعة لأن الدراسات النفسية أثبتت أن هناك علاقة بين الذكاء والإبداع علاقة بين الذكاء والإبداع واكتشفوا يعني من خلال الدراسات أنه 90% من المبدعين أذكياء تمام انا عايز اقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا ان كل مبدع ذكي وليس كل ذكي مبدع ممكن يبقى واحد درجه ذكائه فين فوق ال 140 عبقري لكن مش مبدع علشان كده بقول لحضرتك مش شرط كل مبدع ذكي وليس كل ذكي مبدع لانه الابداع يتطلب قدر من الذكاء الطفل المبدع هيكون خاص بالخيال بيألف قصص وحكايات تيجي الام تقول لي يا دكتور انا عايز اعالج ابني من مشكله انه دايما بيالف قصص وحكايات وخيالات وخياله واسع وكده طيب اول حاجه اقول لها يعني انه دي بشرى ان ابنك كده في سمه من صفات او من سمات الطفل المبدع طيب مغلبني يا دكتور بيسال اسئله كتيره وغريبه انا مش متعود عليها بيسال اسئله بصراحه يا دكتور انا انا محرج اقول لك عليها اسئله غريبه جدا ف- فانا م- مش عارف ارد عليه ولسه ايه يا دوبك سنتين ثلاثة أربعة خمسة ويسأل أسئلة أنا مش قادرة أجاوب عليه دي دلالة برضه وسمة من سمات الطفل المبدع لأن في طفل في نفس السن ومش قادر يسأل عنده حب استطلاع عنده فضول عايز يعرف الأشياء عايز يعرف ما وراء الأشياء هو نيوتن صاحب قانون الجاذبية الأرضية يعني لما التفاحة وقعت عليه من الشجرة بالنسبة لنا احنا على طول هنغسلها وناكلها تمام لكن هو الراجل فكر ليه التفاحه ما طلعتش لفوق ونزلت لحت وسال سؤال ليه زي ما الطفل بيسال والاطفال من 10 ل 15% ده الاطفال العاديين مش الاذكياء ولا العباقره ولا المبدعين اسئله طب الطفل المبدع لا اسئلته كتيره جدا وغريبه وجديده واصيله ومش متكرره وربما تفاجئ انت بالسؤال وربما يسالك قدام حد فتحرج لا ما تعاقبش الابن لان دي دلاله ابداع ودلاله عبقريه جواه نيوتن صاحب قانون الجاذبيه الارضيه تساءل ليه التفاحه نزلت لتحت مش لفوق وتوصل من متوصل من خلال التساؤل لكده ارشميدس صاحب قانون الطفو برضه ليه الاشياء تطفو على الماء وما تنزلش لتحت وصل لقانون الطفو اللي النهارده يعني كل ال- ال- البحريه كلها والملاحه البحريه قايمه على القانون ده اذا احنا محتاجين تساؤلات اولادنا ما نستهنش بيها على الاقل مبدئيا عرفنا انها سمه من سمات المبدع برضو الطفل المبدع بيبقى عنده طلاقه لغويه بيتكلم كلام اكتر من الطفل غير ال- المبدع حصيلته اللغويه كتيره جدا جدا بيبقى عنده افكار مبتكره يعني آه، فاكرين لما كنت بقول لحضراتكم قصه ال- الراجل اللي كان راجع في السياره كده هو وزوجته وطفله الصغير من السفر والعربيه اتحشرت بيهم تحت النفق فاكرين ومش عارفين يتصرفوا والزوجه تقول للزوج تعال نزق العربيه فقال لها ما- ما, ما ينفعش ما نقدرش طيب تعال نرجع العربيه لورا قال لها ورايا اسطول من العربيات مش هينفع ده احنا محتاجين 5 سم بس علشان العربيه محشوره في النفق عايزين نتعدي واقفين ومعطلين الدنيا فالطفل قال لهم كلمه بسيطه جدا نيموا العجل شويه بس مش اكتر من كده ولما تروحوا عند اقرب واحد زودوا العجل وامشوا تاني هم ما كانوش محتاجين اكتر من 5 سم اللي هم ينيموا بيها العجل بس الطفل المبدع هو اللي افكاره يعني آه، مبتكره يعني وعنده مرونه في التفكير يعني ودي وده عيب فينا احنا كاباء ان احنا احيانا نعلم الولد حل واحد للمشكله لا ده في اكثر من حل للمشكله تمام علشان كده الطفل المبدع لما يكون مرن ويفكر يحل المشكله باكثر من وجه ما عاقبوش ما اضربوش اسيبه يفكر اصل لو في صندوق ومكتوب عليه اربع حروف او ست حروف من جميع الجوانب خلينا اربع حروف بس كده من فوق ومن تحت ومن الجنب ومن هنا ومن هنا تمام او من الجنب ومن الجنب ومن هنا ومن هنا ومن فوق ومن تحت يبقى ست اوجه مثلا للصندوق ده كده طيب حضرتك شايف من وجه كويس جدا ومحدش يقدر يكذبك انت وجهه نظرك في منتهى الروعه وما تقدرش تشوف من الناحيه الثانيه زوجتك هي اللي هتشوف وجهه نظرها في منتهى الروعه طيب على الجنب اليمين في ابنك الكبير شايف كويس قوي انت ما تقدرش تشوف برضه الا وجهه واحده حل الواحد للمشكله وعلى الجنب الشمال في بنتك الكبيره شايفه طيب في حل كمان في الصندوق من تحت مين اللي هيشوفه طفلك الصغير هو القصير كده والصغير وشايف الحل في حل ربما يغيب عن وعينا احنا تماما لكن بالنسبه للطفل يبقى الحل ده قريب منه وموجود آه، في ذهنه يعني الطفل المبدع يبقى عنده دقه ملاحظه برضو القصه اللي انا حكيتها لحضراتكم قبل كده انه في احدى الندوات وبعدين سالنا سؤال سؤال بسيط في بيئه ريفيه فبنسال يا اخوانا قبل ما آه، بناكل الجرجير بنعمل له ايه؟ فاللي قال نغسله واللي قال كذا واللي قال كذا الطفل المبدع عنده دقه ملاحظه قال نفك الرابطه بس نفك الرابطه هو ده الحل وبالتالي احنا احيانا نعاقب الطفل على ابداعه وعلى دقه ملاحظته لما حضرتك يبقى ماشي معاكي ابنك وبعدين يلاحظ حاجات معينه فانت علشان ما يتكلمش فتضربيه لانك مستعجله دقه الملاحظه هنا سمه من سمات ال- الابداع يعني وكمان بيبقى عنده سرعه بديهه سرعه بديهه يمكن احيانا امهات ما تاخدش بالها من بعض الحاجات والولد هو الحقيقة اللي بيقول لها على كتير من الحاجات علشان كده أنا محتاج حضراتكم تعالوا نسأل ابننا كده يعني سؤال سريع كده أول ما بتصحى من النوم يا حبيبي بتعمل إيه والسؤال برضو للكبار أول ما بتصحى من النوم بتعمل إيه أول ما بتصحى حضرتك من النوم بتعمل إيه مم. أنت اللي جاوبت صح واضح إنه طفل مبدع أهو نفتح عينيه بس مش أكتر من كده طيب انا محتاج برضو اسال الطفل علشان اشوفه طفل مبدع او غير مبدع او على والمبدع هيوصل لها بسرعه وغير المبدع هيقعد يفكر ويمكن يغلط تاني ايه السؤال هتسال طفلك الصغير من خمس سنين ست سنين وانت طالع بص يا حبيبي لو صاحبك في المدرسه كبر ودخل الجامعه انت هتلعب مع مين بقى في المدرسه ها لو وصل للحل وصلتوا للحل ولا ما وصلتوش ما زمايله كبر وهو يكبر معاه يدخل الجامعه مش هيقعد طفل صغير تمام وبالتالي انا محتاج اسال الطفل سؤال سريع كده وعلى هذه الشاكله ومن هذا النمط من الاسئله محتاج ان انا اسال ابني علشان اكتشف يعني انه مبدع او غير مبدع وفي اخر الحلقه حمل لحضرتك 10 اسئله يا ريت تبقى جاهز معايا باجنده برنامج فن التربيه علشان تكتب العشر أسئلة علشان ياخدوا وقت في إجابتهم وهتعرف قد إيه إبداع ابنك وهتشوف إجابات عمرك ما كنت تتوقعها على الإطلاق هتشوف العجب من ابنك طيب سمات الطفل المبدع أنه محب للقراءة يبقى محتاج حضرتك أنك أنت تساعده على القراية مش تعاقبه على القراية حتى يعمل امتحانات يا دكتور اه وان كان بحب انا يعني وقت المذاكره نغير بنشاط حركي نشاط اي ايا كان نوع النشاط بس مش نشاط معرفي او نشاط ايه للقراءه لانه نفس النشاط لكن انا بحب اغير النشاط ما يبقاش قراءه يعني الطفل المبدع برضه يحب اجراء التجارب يعني يحب يعمل تجارب كتير ساعده على ده ساعده على انك انت تجيب بعض قصرات الزرع كده وتجيب نبتة فول وتحطها وتحاول تسقيها وتحاول انك انت تعمل معاه تجارب ساعده على ده اذا حسيت انه ابنك بيعمل ده ساعده على ده وابدا انت ربما يكون هو مش لاقي البيئه المناسبه انه يكتشف برضه ذاته ابداع وما يستسلمش بسهوله لا الطفل المبدع لا ييأس لا يستسلم بسهوله انما يحاول ويحاول ويحاول اكتر من الطفل اللي هو العادي يعني الطفل المتميز المبدع متميز في العاب الكمبيوتر ويحب العاب الفك والتركيب كمان وعنده قدره على النقد عنده قدره على النقد لان دي حاجه مهمه قوي لان الامهات احيانا يضربوا الاولاد لان هو بيلاحظ بعض الحاجات يا دكتور ده احرجني ده انا اخدته ورحنا عند جارتنا فجاه قال لهم ما اعرفش كذا ده وحش ده احرجني إيه معلش لكن ممكن حضرتك يعني ده طفل مش هناخد عليه ولا هم ياخدوا عليه بس تبقى دلالة وعلامة على انه الطفل عنده قدرة على النقد ودي قدرة عالية مش مجرد تفكير عادي ده عرف الصح وعرف كمان او عرف الغلط وعرف يصححه يعني تفكير مركب يعني تفكير اعلى من تفكير الطفل العادي يعني فما تضربوش على ده الطفل علشان نتعرف اكتر على الطفل المبدع طبعا يفضل ان احنا بداية يبقى في اختبار ذكاء نقيس ذكاء علشان نشوف الطفل ده هل هو تحت المتوسط في المتوسط اعلى من المتوسط فاذا كان اعلى من المتوسط فما فوق يبقى هنا مبشر الحقيقه بانه طفل مبدع وفي اختبارات الحقيقه كتير للقدرات الابداعيه منها مثلا اختبار تورنس للتفكير الابتكاري طيب كده قلنا خصائص جسمية وعرفنا وقلنا خصائص عقلية طبيعة التفكير والقدرات العقلية طيب هل المبدع يختلف عن غير المبدع في الخصائص برضه النفسية اه ازاي تلاقي المبدع عنده ثقة بالنفس تلاقي تقديره لذاته مرتفع لانه بيعمل حاجات حلوة والاخرين بيشيدوا بيه فبيحس ان تقديره لذاته مرتفع عكس غير المبدع يعني عنده قوة إرادة عنده قوة إرادة مش مجرد ان هو زي اي حد بيستسلم او ييأس بسرعه لا ده عنده قوه اراده وعزيمه واصرار يعني وتلاقي من سمات المبدع انه تلاقي الولد عنده روح الدعابه وتلاقيه متفائل وتلاقيه ضحوك ما هوش طفل يعني كئيب يعني تلاقي كمان راضي عن ذاته راضي عن ذاته لانه بياخد ذاته من خلال من الاخرين زي ما قلنا انه الذات لا توجد الا من خلال اخر اخر يوجدها وبالتالي هو حاسس بالرضا عن ذاته لانه حاسس انه الاخرين راضيين عنه سواء بيت يا اب وام او مدرسين او اصدقاء او ناس لانه بيعمل حاجات مبدعه فهم راضيين عنه يعني فهو بالتالي هو يرضى عن نفسه يعني هتلاقي اكثر سعاده من غيره لان هو ما شاء الله بيطلع مثلا بيجيب درجات عاليه بيبقى مفضل في حاجه معينه فبيلاقي برضه رد فعل ايجابي فده بيسعده يعني بيكون متزن نفسيا يكون متزن نفسيا ويكون عنده مغامره وعنده جرأه بس مخاطره محسوبه جرأه ومخاطره محسوبه مش عشوائيه دي بتبقى هي خطيره جدا الطفل المبدع بيبقى عنده قدره على العمل بيقدر عنده يكون عنده مواظبه واستمراريه بيبقى عنده قدره على العمل وعنده كمان دافعيه للانجاز عايز يعمل يعني يعني عارف هو عايز ايه وده مهم جدا جدا ان انا اسال ابني برضه عايز تطلع ايه عايز تطلع ايه ليه عايز تطلع ليه ليه امتى عايز تطلع ايه ليه امتى ودي تعملها ازاي يا حبيبي فمحتاج انك انت مش مجرد عايز تطلع ايه كذا اسال ليه واستمر في ليه ليه ليه ليه كل ده هيفجر طاقات ابداعيه ولما هتلاقي نفسك بتقول ليه في الاخر هتلاقيها صعبه فممكن تلاقي اجابات مبدعه انت كمان ما تخطرش على بالك على الاطلاق تلاقيه متحمس وعنده دافعيه للانجاز زي ما بقول لحضرتك والحاجه ام الاختراع فلما يكون هو يعني محتاج حاجه ومحتار يلاقيها مع الوقت هيوصل ليها يعني هتلاقي الطفل المبدع برضه من خصائصه الاجتماعيه بقى وعلاقاته بالبيت وعلاقاته بالاخرين هتلاقيه يحب يصاحب اللي اكبر منه في السن لان العيال الصغيره دي مش على نفس مستواه فهو بيصاحب دايما اللي اكبر منه هو في ثانيه ابتدائي وتلاقيه مصاحب اللي في سته ابتدائي مثلا ثالثه ابتدائي وتلاقيه مصاحب مثلا سته ابتدائي واعدادي فهو طفل مبدع لا يشبع يعني عقليته الا طفل اكبر منه يعني تلاقي عنده حب قياده في الفصل يعني رائد الفصل نائب معرفش كذا ماسك لجنه كذا تلاقيه يعني يحب المشاركه الاجتماعيه وتلاقي ليه كمان شعبيه وتلاقيه محبوب جوه البيت كمان وبره البيت ده الجانب الاجتماعي كمان في حياه الطفل المبدع يعني طيب كده تقريبا سلطنا الضوء على الطفل ازاي نعرف انه مبدع محتاج حضرتك تبقى عارف كويس قوي السمات دي وتسجل لابنك اللي بيعمله دلوقتي واللي هيعمله قدام وتقارن اللي بيعمله باللي انا قلت عليه وتشوف قد ايه هو نسبة العبقرية ونسبة الابداع جواه قد ايه علشان حضرتك اللي هتتعرف عليه وتعرفه نفسه كمان وده مسؤوليتك التربية مش مجرد ان انا اوكل واشرب بس او ان انا اربي تربية كويسة وبس لا ده انا كمان عايز طفل مبدع وده يعني اعلى سلم التربية طفل مبدع في كل حاجة حتى مبدع في صلاته مبدع في صيامه مبدع في زكاته مبدع في إرشاد إخواته للصلاة مبدع في حفظه للقرآن مبدع في كل الأوجه مبدع في الدنيا وهيدخلنا إن شاء الله الجنة معاه يوم القيامة طيب إيه العوامل اللي بتساعد على تنمية الإبداع عند أولادنا لا شك إنه في عوامل زي ما قلت لحضرتك أنا هساعدك على إنك أنت تعرف العوامل دي المفترض أقول لك معوقات عملية الإبداع عند الأطفال بس مفيش وقت فانا لما هقول لك الحاجات الصح فانت عارف ان في حاجات غلط المفترض ما تعملهاش زي ايه زي اول حاجه الحاجات اللي بتساعد على اكتشاف ابننا وتنميه الابداع عنده ان انا ابعد كل البعد عن الاساليب الخاطئه في التربيه واعتقد انه فن التربيه خلال ال 100 حلقه اللي فاتت اتكلمنا كويس قوي عن اساليب تربيه خاطئه مش هتوصلنا للطفل المبدع بالعكس دي هتطمس الموهبة داخل الابن وهتوقد العبقرية في مهدها داخل الابن واتكلمنا عن أساليب تربوية جيدة طول الحلقات برضو لو احنا رجعنا برنامج فن التربية واللي كان متابع معانا هيلاقي نفسه وصل لمرحلة أو ساعد ابنه على تنمية الإبداع ويمكن لو واحد ما كانش واخد باله يمكن من غير ما ياخد باله ما يكتشفش العبقرية والإبداع داخل ابنه وهي ليها صفة إنها ممكن تصدأ وربما تموت تماما فاحنا محتاجين نبحث وننقب عن الكنوز اللي موجودة جوه أولادنا أول حاجة إن أنا أبعد تماما عن الأساليب الخاطئة في التربية زي ما بقول لحضرتك دايما القسوة الزايدة بمعنى إن الولد يعبر عن نفسه يعبر عن أفكاره يعبر عن مشاعره يجي يقول لك فكرة جديدة فعلى طول حضرتك يا إما تضربه يا إما تعاقبه بالنقد فالولد توقف نمو العقل وتوقف قدراته الإبداعية لأنه الحقيقة كان عايز يقول لك مرة حاجة قبل بعد كده اكتشفها لكن هو خايف منك فبالتالي ما قالهاش وكل مرة خايف منك وبالتالي لا هو هيكتشف ذاته ولا انت هتكتشفه الإبداع ينمو في جو من الحرية ليس جو من القهر والعبودية وبالتالي تاني حاجة ممكن توقد الإبداع في مهده أو ممكن تطمس الموهبة والعبقرية داخل أولادنا انك تدلل الولد تدليل زايد ظنا منك انك انتوا يعني آه يعني حضراتكم آه ندلله تدليل زايد لان احنا بنحبه لانه طفل وحيد او مريض او ولد على بنات او بنت على اولاد او طفل ما اعرفش جن على كبر او الى اخره قلت لحضرتك ده اسلوب خاطئ في التربيه وبالتالي مش هيخلينا نكتشف ابننا المبدع ليه بقى لان انا هدلله تدليل زي يعني كل ح- لبن العصفور هجيبه له اللي يطلبه يلاقيه لا ده المبدع محتاج يبقى الحاجة أم الاختراع محتاج يبقى فيه شيء هو محتاجه محتاج ان انا آه، يعني اديله مره وامنعه مره علشان يفكر يبقى كويس ازاي وياخد الحاجه ما لو كل حاجه واخدها عمره ما هيفكر يبقى كويس ولا شاطر اطلاقا علشان يعني آه، يجذب انتباه الاب والام وعلشان يحبوه علشان يدوا الحاجه معنى كده ان انا لو دللته خلاص انا مش محتاج اساسا بيجوا لي اولاد كتير جدا من التدليل للاسف حتى في المدرسه مش عايزين يذاكروا يقول لك واذاكر ليه انا بابا غني وماما غنيه وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا انا مش محتاج اصلا اذاكر انا هشغل عندي كل زمايلي دول اللي هم دخلوا كليات آه، كبيره و- ويعني حاسين ان هم افضل مني انا هشغلهم كلهم عندي وبالتالي لانه مدلل ولانه حاسس ان والده ووالدته عندهم وعندهم فبالتالي ده ما كانش دافع للانجاز ودافع للابداع برضه من الاساليب الخاطئه اللي هتطمس الابداع عند اولادنا الحمايه الزايده الام اللي بتقول لك انا يا دكتور بحميه من الهواء الطاير يا دكتور انا مش عايزاه ينزل اطلاقا الشارع يا دكتور انا مش عايز يختلط بالعيال الوحشين دول خالص يا دكتور انا بحافظ عليه بص انا هحطه في ورق سلوفان وهشيله كده في شنطه عندي في البيت علشان انا م- مش عايز اعرضه لاي مؤثرات ما انا بقول لحضرتك قبل كده انه يعني هتحميه من الهواء الطاير هو بره ما فيش هواء طاير ده في زعابيب احيانا طب ما تخليه يستعد للهواء الطاير طب ما تخليه يعني آه، يدخل المعترك ما تخليه يقتحم معقل الخوف يشتبك معه ما تخليه يمارس الحياة بشكل طبيعي ما تعديه في البيئة علشان تزرعيه في الواقع الاجتماعي علشان يعني آه، يقدر يعيش وإلا هيرجع لك برضه تاني بعملية اسمها ريجريشن نقوص ينقص ل- للمرحلة الطفلية كان محمي فيها فهيهرب من بيته وهيهرب من مراته وهيهرب من شغله وهيهرب من عمله وهيهرب من كل مسؤوليه ويمكن يهرب بعد كده في مخدرات يبقى انا بدمره تماما بالحمايه الزايده لا انا عايز ابني يخلط الحياه عايز ابني آه، يجرب الاشياء عايز يبقى عنده خبرات لان الحمايه الزايده انا بحرمه من المؤثرات ال- والتجارب والخبرات والمؤثرات العقليه لان اللي هينمي العقل التجارب ودي سمه ال- العلماء يعني من اساليب التربويه الخاطئه الاهمال ان انا ههمل ابني ههمله يعني انا مش موجود معاه خالص او موجود معاه ومش موجود معاه او موجود معاه ومش واخد بالي آه، منه او عمل شيء وانا اهملته او قال لي بابا انا عملت كذا وانا ما اخدتش بالي منه او راحت البنت لمامتها علشان توريها الرسم بتاعها وهي مشغوله في المطبخ او مشغوله في آه، يعني اي شيء وما اخدتش بالها الاهمال للطاقات الابداعيه يطفئها وربما ويقتلها قتلا يعني السيطره والتحكم ان احنا نس- نسيطر على الولد ما يختارش اي حاجه ما يفكرش انا بفكر له انا عقله ولا يحس ولا يشعر انا هحس له وهشعر له ولا يختار آه، يعني آه، نوع تعليمه ولا يختار لبسه ولا يختار اي شيء انا هقوم له بكل حاجه طب ما كده حضرتك ال- الطفل والاب في نفس الوقت فين ابنك في الموضوع فين المبدع مفيش ابن اصلا علشان يبقى فيه مبدع وزي ما بقول لحضرتك السيطره والتحكم تقتل الابداع لكن الحريه والحريه اللي هي يعني مسؤوله ونفهمها لاولادنا يعني ايه حريه وتبقى مسؤول عن الحريه اللي انا اديتها لك ده هينمي ال- الابداع طيب كنا اتكلمنا يمكن خلال برنامج فن التربيه ال 100 حلقه اللي فاتوا عن الاساليب والترب... الاساليب التربويه الجيده وهي الحقيقه بتنمي آه، يعني آه، ال- الابداع لدى الطفل ربما من غير آه، ما نشعر يعني يعني فن التربيه بالثواب والعقاب لما يعمل حاجه كويسه انا هسيبه ويحاول يعمل حاجه كويسه اكتر ولما يعمل حاجه غلط انا هعاقبه فبالتالي يبعد تماما عن الحاجه الغلط عندك بعد كده قلنا فن التربيه بالحوار الابداع ينمو من خلال الحوار لان انا كيف اعرف الاخر الا من خلال حوار تكلم كي اعرفك المرء مخبوء تحت لسانه هعرف اوصل لك ازاي هعرف اوصل لابن ازاي الا من خلال من خلال حوار اكتشف به المبدع ارجع لحضراتكم بعد الفصل
سنعود بإذن الله
تربية الأبناء تربية الأبناء تربية ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم آه، اتكلمت مع حضراتكم في صناعة الطفل العبقري أو صناعة الطفل المبدع عن من هو الطفل المبدع وازاي نكتشفه وبعدين بتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن كيف ننمي إبداع الطفل أو كيف نساعد ابننا على تنمية الإبداع عنده بعد ما اكتشفنا آه، إنه طفل مبدع اتكلمت مع حضرتك إن في وسائل تربوية خاطئة لتربية المبدع ربما آه، تطفئ وتطمس الإبداع والعبقرية جواه وربما تئد العبقرية في مهدها جواه وبتكلم مع حضرتك عن العوامل التربوية فنون التربوية الجيدة اللي هتساعد على تنمية طفلنا المبدع وقلت لحضرتك فن التربيه بالثواب والعقاب وقلت لحضرتك فن التربيه بالحوار وان انا من خلال الحوار هقدر اكتشف ابني المبدع فن التربيه كمان بالحب لان الحب الحقيقه يفجر الطاقات الابداعيه داخل اولادنا والحب يصنع المعجزات اي مبدع الحقيقه لو رجعت لتاريخه هتلاقيه نشا في بيئه من ال- الحب بعد كده اتكلمنا قبل كده زمان عن فن التربيه بالاحداث ان انا ما اسيبش ولا حدث لدى الولد الا لما اعلمه ولازم اساله فيه ولازم افجر الطاقات الابداعيه اللي موجوده عنده ما عديش ال- الحدث كده وخلاص يعني عايز كمان ربيه بفن التربيه بالقدوه يعني انه آه، مين قدوتك ومين تتمنى تكون زي مين آه، في الناحيه الدينيه والناحيه العلميه والناحيه الرياضيه كل النواحي يعني وبعدين احكي له كمان تجارب السابقين وتجارب المبدعين وقصص النجاح يا ريت كل يوم كده نحكي لاولادنا قصه من قصص النجاح وقصه من قصص الايه ال- المبدعين كمان محتاجين آه، نربي اولادنا بالفن التربيه باللعب بقول لحضرتك دلوقتي من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعد الابن على اكتشاف الابداع او تنميته كمان اللعب والقصه بقول لحضرتك دلوقتي ازاي محتاج ان انا علشان انمي الابداع عند ابني بعد ما اكتشفته ان انا ابرز كأب أو أم مسؤولين بقى احنا بالنسبة للطفل كل حاجة وأحسن حاجة واللي احنا المراية اللي شايفاه وبالتالي محتاج يشوف نفسه من خلالنا محتاجين بقى نبرز الجوانب الإيجابية كل إنسان فيه جوانب إيجابية وجوانب سلبية نقاط قوة ونقاط ضعف محتاجين إن احنا نبرز الجوانب الإيجابية اللي موجودة عنده والله شكله حلو وسيم والله ذكي ذكي عمل حاجات حلوة مبدع آه، عبقري البيت محتاجين ان احنا نبرز الجانب المضيئه اللي جواه والجانب المشرق والمضيء في نفس الطفل واياك نركز على الجانب المظلم بس لان دي المشكله احيانا يبقى الولد كويس بنسبه 95% وفي بعض المشكلات بنسبه 5% ونلاقي كل الاب والام مركزين بس على الجانب المظلم ال 5% وسايبين الجانب المشرق المضيء في نفس الطفل وكل طفل يحمل جوانب يعني مشرقه ومضيئه كثيره علينا ان احنا بس يعني آه، نبرز هذه الجوانب وكاننا ن- يعني نضغط على مفتاح آه، ننير بيه عقل وقلب ابننا وننير بيه القدرات الابداعيه اللي موجوده عند طفلنا وبالتالي لما ابرز الجوانب الايجابيه اللي عنده هيتقبل ذاته وهيثق في نفسه ويكون اكثر ابداعا محتاجين ان احنا نحول سلبيات ابننا الى ايجابيات كل طفل زي ما قلت لحضرتك في سلبيات وفي ايجابيات حتى السلبيات احنا محتاجين نحولها لايجابيات محتاجين نحول نقاط الضعف لنقاط قوه محتاجين نحول النصر للهزيمه آه، لنصر محتاجين نحول حتى نقاط الفشل لنقاط فوز محتاج ان انا اعرفه انه كان في كتير من المبدعين ومن العلماء ربما كان في بدايه حياتهم كان في شيء من الفشل زي مثلا اينشتاين اينشتاين عالم الفيزياء الكبير كان عنده مشكله في ماده الفيزياء كان ضعيف في الفيزياء ومع ذلك ابتكر و- و- واخترع يعني قانون ال- النسبيه في الفيزياء واصبح من علماء ال- الفيزياء ال- الشهيرين يعني إيه، عندك آه، توماس اديسون مثلا آه، يعني آه، فشل في حاجات كتير والمصباح الكهربائي يقال يعني اربع ساعات او ثلاث ساعات 999 مره فشل فيها وهو بيحاول يخترع المصباح الكهربائي لكن كان عنده عزيمه وكان عنده اصرار وكان عنده تصميم ووصل في النهايه ولما سالوه كل اللي فات ده كان بتضيع وقت او كان فشل قال لهم لا دي كانت تجارب سابقه استفدت منها عرفت ان 999 طريقه ما يوصلونيش للمصباح الكهربائي بس ممكن يوصلوني لحاجه تانية وطريقه واحده بس توصلني للمصباح الكهربائي وعرفتها وبالتالي محتاج ابنك اذا فشل اذا وقع اذا تعب في حاجه معينه في ماده حس انه ضعيف في جزء معين محتاج حضرتك علشان تقوي الابداع جواه انه حتى النقاط السلبيه تحولها لنقاط ايجابيه الفشل تحوله الى نجاح والهزيمه تحولها الى نصر جواه بالتالي يحس انه يعني آه، طفل سعيد ويكمل في طريق ال- الابداع عنده حتى على مستوى الشكل اذا كان شكله يعني الى حد ما م- يعني مش مقبول يعني وشعره مثلا يعني مش قد كده فانت والله ما شاء الله عليك شبه العالم فلان الفلاني ولما يكون حتى في شيء من التلعثم وكم من متلعثم اصبح خطيبا بارعا وتقول له على نماذج الحقيقه كانت متلعثمه واصبحت خطباء آه، بريئين يعني حتى لما يبقى طفل مثلا بيبكي الطفل المبدع اصله حساس ولذلك بيعاني بين اخواته ويعاني مع الاب والام لانه حساس خاصه انه بيقول افكار آه، غير تقليديه وبالتالي الاب والام مش واخدين على ده فربما يعاقبوه فهو حساس فيبكي فبدل ما نقول له يعني انك انت آه، زي ما اعرفش البنات ولا لا لا انت انت طفل حساس ودي صفه الحقيقه جميله وبالتالي انت هتشعر باخواتك وهتشعر بوالدك ووالدتك وكمان من ضمن يعني المبدعين دايما الابداع اربع جوانب بنسميها الطلاقه والاصاله والمرونه والحساسيه للمشكلات فهو حساس على مستوى المشاعر وحساس كمان للمشكلات فبيلقطها بسرعه ويقدر يحلها قبل ما تتفاقم الايه ال- المشكله يعني طيب محتاج ان انا علشان انمي الابداع جوه ابني محتاج ان انا اشجعه لازم اشجع ابني طب لو انا ما شجعتش ابني مين اللي هيشجعه الاعداء هم اللي هيجوا يشجعوا ابني لا الناس اللي بتكرهه اكيد الناس اللي بتحبه والاب والام هو اول الناس اللي بيحبوا الابن وبالتالي هو منتظر منهم التشجيع وبالتالي لازم يشجعوه على كل بالالفاظ ممتاز عبقري رائع ممتاز وبالفعل برضه يعني محتاجين ان احنا يعني آه، ام الدكتور احمد زويل لما كانت آه، كاتبه على باب الحجره هذه حجره الدكتور احمد زويل وام امهات الائمه العظام الامام احمد بن حنبل والامام آه، ابي حنيفه النعمان و- و- والامام آه، الشافعي والامام البخاري امهات كانت الحقيقه صنعت مبدعين كل في آه، مجاله يعني ام محمد الفاتح فاتح القسطنطينيه برضه نفس الكلام وقفت ورا ابنها و- وقالت له يا بني ان انا يعني سمعت انه البلد اللي هناك القسطنطينيه سوف يفتحها امير و- وجنود هيكونوا خير الجنود وهيكون الامير خير آه، امير فانا محتاجك آه، محتاجه اشوف انك انت خير امير اللي هتفتح البلده دي مع خير الجنود دول وربته على فاتح وهو طفل وبالتالي محمد الفاتح اصبح محمد الفاتح فتح القسطنطينيه بفضل الله ثم بفضل ام الحقيقه كانت بتكتشف الطاقات المبدعه عند ابنها وبتحاول انها تنميها ده احنا كمان ممكن نغرس الابداع كمان ممكن نغرس العبقريه داخل اولادنا يعني مش مجرد ان احنا كمان ننميها لا وفي وسائل الحقيقه آه، كتيره يعني كمان من ضمن الوسائل اللي هننمي بها ابداع الطفل ان احنا ما نكلفوش بمهام صعبه لان المهام الصعبه ممكن تحسسه بالفشل والفشل يحسسه بالاحباط والاحباط يحسسه انه مش كويس فلا يتقبل ذاته ويفقد الثقه في نفسه وبالتالي انا محتاج ما احملش الولد مهام كمان آه، صعبه محتاج ان انا ادي الولد آه، فرصه فرصه يعني آه، في الوقت فرصه يفكر فرصه بمكان آه، هادي آه، يستكشف فيه آه، قدراته فالفرص اللي انا بديها للولد دي بتبقى وكانها يعني الجو الهادئ اللي هيتيح ليه ان هو يكون طفل إيه، آه، مبدع يعني كمان محتاج ان انا اخليه يتصرف في جزء من ماله اشوفه هيتصرف ازاي آه، مش مجرد انه آه، طفل فقد الاهليه وما ينفعش يتصرف في اي حاجه لا انا محتاج انه يتصرف في جزء من ماله علشان يفكر ازاي ان هو يصرف المال ده ويفكر ازاي يحسب ويفكر ازاي يشيل ويفكر يفكر يفكر يعني محتاج كمان ان انا الطفل ما يكونش حاجه في البيت وخلاص لا ده انا محتاج اشركه في ميزانيه الاسره يجي يحسب معانا زي ما قلت لحضرتك قبل كده الاب مثلا هيحسب المصاريف بتاعه يعني ال- البيت ال- المواصلات و- وغيره الام هتص- هتحسب مصاريف الاكل والشرب الولد هيحسب مصاريف الدروس البنت هتحسب مصاريف آه، اضافيه وخروج وفسح وما شابه اذا كل واحد فينا جوه البيت هنفعل ونشغل الاولاد ازاي يفكروا معانا ولو لا قدر الله في اي مشكله داخل البيت برضه المفترض الولد مش هنحسسه بيها قوي علشان بس يستشعر الامان واحنا كاب وام في الوقايه هنقيه من ال- المشكله لكن بقدر المستطاع تعالى حتى نقول انه في حد عنده مشكله كذا وكذا ممكن يحلها ازاي هتلاقي ابنك برضه عنده حلول مبدعه وغير تقليديه وحلول مش موجوده عند حضرتك وكلما تعددت الرؤى كلما اتضحت الصوره بالنسبه لك يعني انا محتاج الولد كمان ياخد آه، يتخذ قراراته بنفسه علشان حاجه مهمه جدا علشان يتعلم بس عواقب القرارات ربما قرار اخطا فيه وبالتالي ياخد باله ان القرار اللي اخطا فيه ده لا محتاج القرار اللي بعديه يعني يستشير ويستخير وما يبقاش ماشي بدماغه زي ما احنا آه، بنقول يعني علشان انمي برضو الابداع عند الاولاد لازم يكون في لعب واللعب تكون لعب تنمي الابداع والذكاء والعبقريه عند الاولاد ولازم نشارك الاولاد في اللعب دي مش مجرد ان احنا نجيب اللعبه والولد يلعب بيها لا ده الافضل ان الاب والام كمان يشاركوا الولد علشان هيبقى فيه تفاعل وزي ما بقول لحضرتك قبل كده انه الولد والام اذا ما كانوش مع بعض وضد بعض يبقى 4 ناقص 4 يساوي صفر اذا كانت الام يعني جابت اللعبه للولد يبقى وكانه 4 زائد 4 يساوي 8 لكن بتلعب معاه في تفاعل يبقى 4 في 4 ب 16 يعني في ابداع وفي آه، حركه وحياه العاب زي ايه يا دكتور زي العاب البازل زي العاب الفك والتركيب المكعبات العاب آه، محتاجين ان احنا زي العاب كتير آه، داخل الكمبيوتر العاب تنمي الذكاء والعبقريه والابداع انا مش محتاج الولد يبقى قاعد بس قدام التلفزيون قدام الكرتون او قاعد قدام مثلا الكمبيوتر برضه وجايب سيديهات كرتون وسيديهات لعب وقاعد ما بيعملش حاجه متلقي سلبي لا ده انا عايز الولد متفاعل عايز الولد بادئ عايز الولد يعني هو اللي يفكر محتاج لعب تثير الحماس عنده تثير الحميه محتاج لعب تثير التحدي علشان يحس انه انتصر ويبقى آه، الانتصار اللي عمله في اللعبه يحاول ان هو يكرر كلمه الانتصار في الواقع الخارجي فيبقى آه، مبدع يعني محتاج برضو ان حضرتك تجيب اللعب اللي هي- او او الصور المعروفه اللي الصورتين شبه بعض بس في سبع اختلافات او في اختلافات معينه محتاج انك انت تخلي الولد يفكر في ان هو يطلع الاختلافات دي محتاج انه كمان لعبه زي لعبه مدرس مثلا يفضل هو مدرس واخواته قاعدين جوه البيت بحيث انه انمي الطلاقه اللفظيه وكمان ممكن يلعب لعبه مذيع واديله يعني حاجه في ايده كده عباره عن ميكروفون ويمر على البيت كله الاب والام والاخوات ويسالهم كلهم اسم حضرتك ايه عايز تطلع ايه شوف الاسئله اللي الولد هيبدعها وقد ايه هتنمي حضرتك الطلاقه اللفظيه من خلال لعب جميله جدا و- و- وكمان هو حاسس انه محبوب وفي حوار وكل اساليب التربيه الجيده هتلاقيها موجوده وكلها موجوده اثناء اللعب وهتنمي الابداع والعبقريه لدى اولادنا محتاج من حضراتكم برضو ان احنا دايما يبقى في قصص موجوده في البيت دايما آه، يفضل ان انا احكي لابني قصه ويفضل الوقت مثلا قبل النوم حدوته قبل النوم هي م- معرفش كانوا عارفين انه الفتره اللي ما قبل النوم بتبقى اعلى فتره تركيز ولا مش عارفين لكن هي اعلى فتره تركيز وان المخ يبني على اخر تجربه ودي من اسرار المخ وبالتالي الولد هيبقى اكثر تقبلا واكثر هدوءا واكثر استرخاء وبالتالي القصه هتؤثر فيه محتاج بقى يبقى قصص مش مخيفه ولا قصص كذا ال- ال- لا انا محتاج قصص مبدعين محتاجه ي- يتمثل الشخصيه محتاجه يبقى التعليم بالنمذجه محتاجه ياخد النموذج اللي اللي انا حكيته له في القصه علشان يحاول يقلد ال- النموذج ده اذا كان نموذج لصحابه نموذج لعلماء نموذج لمبتكرين المهم ان هو حضرتك تحكي له القصص والاجمل ان حضرتك كمان تديله ورقه وقلم كده علشان يؤلف قصه وهتشوف قد ايه من ابنك آه، ابداع يعني حتى لما القصه حضرتك تحكيها له انا محتاج ان هو يعني تقول له آه، احكي لي القصه تاني محتاج ان حضرتك تشجع ابنك على القرايه محتاج انك انت تاخده لاماكن القرايه وفي مكتبات للقراءه العامه ومحتاج ان حضرتك تعمل له مكتبه لازم اي طفل مبدع علشان تنمي الابداع لازم يكون في مكتبه موجوده جوه البيت ويكون في معمل صغير كده للتجارب المكتبه دي آه، يعني من اختياره هو اكثر من اختيار حضرتك وحضرتك كاب وام هو اللي تاخده للكتب وهو اللي ينتقي الكتب اللي هي عجباه لانه انت ما تعرفش الحقيقه يعني المخ الايمن بتاع التخيل والمنطق والتحليل والتركيب الجزء العلمي ولا المخ الايسر هو اللي شغال عنده اكتر بتاع المهارات اللفظيه وبتاع اللغه انت ما تعرفش وبالتالي سيب الولد يختار اللي هو يستريح له واللي هو كمان آه، ميال آه، ليه يعني آه، حتى لما يقرا الكتاب اطلب منه إنه يلخص الافكار الرئيسيه كده في ال- الكتاب علشان تشوف قد ايه هو مستوعب ال- الكتاب آه، محتاج حضرتك تروح بيه لنوادي المبدعين والمراكز الاستكشافيه للعلوم بحيث ان هو يشوف المنتج الابداعي للناس ويحاول يعمل آه، زيه وانه يجري التجارب بايديه كمان علشان يعايش الابداع آه، معايشه حقيقيه وليس معايشه يعني آه، نظريه فقط يعني محتاج الولد المبدع يمارس رياضته المحببه رياضته المحببه علشان برضو النشاط وعلشان الحيويه وعلشان الحركه وعلشان النمو الحركي وعلشان ربما يبزغ في رياضه معينه ويبقى مبدع في الجانب ال- الرياضي وبالتالي هو لما يفرغ الشحنات دي من خلال الرياضه يبقى اكثر ذهنه اكثر صفاء ويرجع للمذاكره ويكون افضل يعني علشان ننمي برضو الابداع لدى اولادنا محتاجين ان حضرتك معلش انا هكلف الاباء والامهات شويه في قصه وفي كتاب للقرايه وفي الوان وكراسه رسم وفرشه والوان زيت والوان ميه والرسم على الورق والرسم على الازاز محتاج ان حضرتك توفر لطفلك برضو ال- يعني البيئه دي ان شاء الله حتى يعني آه، الوان خشب وكراسه رسم ابسط الاشياء يعني بحيث ان هو ي- ي- يعني يض- يعني الوقت ما يضيعش هباء لكن حتى اللعب يبقى لعب موجه حتى اللعب محتاجين ان احنا ننمي عبقريه وابداع الولد حتى في وقت الفراغ من خلال اللعب ليس من خلال بس المذاكره وقت ال- الجد يعني انا محتاج الولد آه، هتعمل معاه حاجه بسيطه جدا كده هتجيب له ورقه وهتسطرها له من فوق وهتقول له انا محتاج بص في البيت كده علشان بقى منهج الملاحظه وعلشان قوه التركيز وعلشان سرعه البديهه وعلشان دقه الملاحظه تنميها عند الولد اعمل له ورقه كده تمام وقول له انا محتاجك تطلع لي دلوقتي الالوان اللي جوه البيت واكتب له كده من فوق ابيض آه، اسود احمر اخضر ازرق بني آه، اكتب له سبع الوان الاساسيه على الاقل وقول له انا محتاجك يا حبيبي تمسك اللون الابيض وتطلع لي كل الحاجات البيضه اللي في البيت يمكن يكتب لك الثلاجه مثلا كل حاجه ان شاء الله يكتب لك مثلا بياض البيض وبعدين الاصفر صفار البيض وبعدين اللون مش عارف الاحمر الطماطم اللون الاخضر ال- الخيار والكذا اللون البرتقالي الجزر اللون الكذا اه الكنبه اللون الكذا الساعه اللي موجوده محتاج ان حضرتك تكتب له الالوان وهو يكتب يلف الشقه كلها وتعمل مسابقه بين الاخوات واللي هيجيب اكبر كم من يعني ال- الحاجات اللي آه، تبقى يعني على نفس شكله الالوان يعني هياخد جايزه انا كده بحاول ان انمي كمان آه، يعني آه، سرعه البديهه ودقه الملاحظه عند الولد محتاج حضرتك برضو هات له نفس الورقه تانية كده واكتب له من فوق ارسم له مربع ومثلث ومستطيل ودايره وقول له كده بص يا حبيبي خد الورقه دي ولف في الشقه كده وهات لي كل ما هو مستطيل يمكن يقول لك الثلاجه وكل ما هو مربع يمكن يقول لك الشباك وكل ما هو دائري يمكن يبقى زي الساعه وكل ما هو مثلث يمكن زي آه، مثلا ال- ال- آه، التقاء مثلا السقف مع الحيط في جزء من ال- ال- يبقى مثلث وهو يدور برضو هتلاقوا ابداعات وطاقات ابداعيه ما كنتوش اطلاقا تتصوروا انها موجوده عند ابنك وابنك الصغير اللي كنت متصور انه ما بيفهمش او ما بياخدش باله لا اطفالنا اذكى مما نتصور وجوه كل طفل مبدع بس محتاج حضرتك اللي تشوفه وتنقب عنده وتعرفه له يعني محتاج حضرتك برضو تجمع كل المبتكرات اللي الولد عملها آه، مرة قصة كتبها مرة رسمة رسمها آه، مرة آه، يعني آه، مكعب آه، يعني مكعبات آه، كونها بشكل معين المهم ان حضرتك تجمع المبتكرات دي كلها وتحاول انك انت تجمعها آه، تسميها بقى نادي العلوم تسميها ال- ال- الجزء المبتكر المبتكر الصغير بالنسبه لل- للبيت العبقري الصغير بالنسبه للولد وتجمع كل ده وتعزم اصدقاء الولد وتجم- تعزم القرايب كلهم وتعمل له حفله كده والنهارده عايزين نشوف معرض الابتكار بتاع الولد او ال- البنت يعني محتاج حضرتك انك انت تدي لولدك آه، وابنك آه، وبنتك مجموعه اسئله مجموعه الاسئله دي تتحدى الخيال مجموعة أسئلة دي تنمي التفكير الابتكاري والتفكير الإبداعي مجموعة أسئلة ربما حضرتك تعجز أنك أنت تجيب بعض الإجابات و... وأتحدى أنه أم لو يعني اكتبوا معايا العشر أسئلة وقولوها للأولاد وقعدوا أنتم كأب وأم اكتبوا كمان الإجابات ولاحظوا مين اللي هيكتب اجابات افضل يمكن تلاقي ابنك كتب اجابات عمرك ما تتخيلها على الاقل هيكون مختلف على الاقل مش هيكون كوبي نسخه منك لان مشكلتنا انه الاب والام متصور انه ياما هنا ياما هناك وعايز ابني يبقى نسخه مني طب وانت عملت ايه ما تسيب ابنك يختلف ضع فرصه للاختلاف من خلال الحوار اكتبوا حضراتكم العشر اسئله دول معذره انا هقولهم بسرعه تقدروا تراجعوا الحلقه على يعني عن طريق الموقع بتاعي صالح عبد الكريم dot com او عن طريق موقع قناه الرحمه بعد كده واكتبوا الاسئله دي في اجنده برنامج فن التربيه زي ما اتفقنا. اول سؤال ما هي التحسينات التي يمكن ادخالها على الفانوس او على الساعه او اي شيء حضرتك تقوله؟ انا محتاج ما يبقاش تفكير تقليدي، انا محتاج التحسينات اللي ممكن ادخالها على آه، الساعه اللي موجوده، ساعه اليد ممكن احسنها ازاي واطورها ازاي يعني. ماذا يحدث لو وممكن تكتر من الاسئله دي، ماذا يحدث لو؟ ماذا يحدث لو لم يتم اختراع الكمبيوتر؟ يعني كان ايه اللي هيتم وسيب الولد يفكر انا بنمي الخيال بنمي التفكير الابتكاري والتفكير الابداعي عند الولد اكتب للولد اذكر اوجه الشبه او اكبر كميه من اوجه الشبه بين ال- الموز والليمون مثلا آه، برضو سؤال اذكر مثلا اكبر عدد من الكلمات اللي تبدا بحرف الميم سواء اسماء او كلمات اكبر عدد من الأسماء أو الكلمات تبدأ بحرف الميم أو تنتهي بحرف الميم أو يتوسطها حرف الميم طيب آه، اكتب ما هي الاستعمالات غير التقليدية للجورنال غير ان احنا نقراه وبلاش ناكل فيه عشان فيه رصاص والرصاص سام يعني خلاص ايه اللي احنا ممكن استخدامات غير تقليديه للجورنال وللساعه تمام وسيب الولد هيقول افكار آه، مبدعه ايه اللي يحصل لو اليوم اصبح 50 ساعه ايه اللي يحصل لو اليوم بقى 50 ساعه حضرتك اكتب السؤال ده لابنك وشوف اجابات آه، ازاي حبيبي تتصرف لو تهت ومعكش فلوس كمان هتتصرف ازاي طيب ايه اللي انت ممكن تعمله لو دخل البيت لص هتتصرف ازاي وشوف الافكار المبدعه هتتصرف ازاي لو بقيت مدير شركه او لو بقيت يعني محافظ او وزير هتعمل ايه هتتصرف ازاي تخيل شكل الحياه بعد 100 سنه هيبقى شكل الحياه ازاي وحاول تقرا الاجابات وتعمل مسابقه بين الاولاد وتقرا الحلول دي كلها وهتلاحظ عجب خيال هتلاحظ اجابات لا تخطر لحضرتك وحضرتك على بال اطلاقا هتكتشف ان ابنك مبدع وانت هنا بتنمي الابداع جواه اللي انا قلته ده يمثل دور الاسره في تنميه الابداع عند الابن انا قلت لحضرتك انه في دور كبير للمدرسه ودور اكبر للمجتمع ودور اكبر للدوله اسلوب التعليم نفسه اما انه يطمس المواهب او ان هو ينقي ويعني ينمي المواهب اسلوب التعليم التلقيني وكان الولد كده دماغه عباره عن مكان للتعبئه والتفريغ تلقين لا في اسلوب تعليم آه، تفاعلي ان الولد يبقى ليه دور في العمليه التعليميه مش مش دور سلبي اسلوب التعليم القائم على ال- ال- ال- الفهم والتحليل وال- والحفظ برضه مفيش مانع بس يبقى في فهم وفي تحليل مش قائم على الحفظ فقط وكان الولد بنك عقله بنك يبقى انا احط معلومه وكانه ايداع وبعدين سحب واسيب الرصيد العقلي للولد آه، صفر يعني مشكلتنا ان احنا للاسف بنعد الطالب للامتحان ولا نعد الطالب انه يكون طالب مبدع للاسف احنا بنهتم بالنصف الكروي الايسر باللغه على حساب النصف الكروي الايمن المسؤول عن الفهم والتحليل والمنطق دور الدوله كبير جدا محتاجين استراتيجيه واضحه للاكتشاف عن المبدعين ورعايتهم وتنميتهم ونتابعهم كمان لغايه لما يوصلوا الطفل المبدع يا اخوانا ثروه حقيقيه هو ثروه حقيقيه ثروه قوميه ولو ما مشيناش كده ارجعوا اسالوا نفسكم ليه اخذنا في الجامعات صفر وفين الطلاب اللي جابوا اكتر من 95% في الثانويه راحوا فين هم اذكياء لكن غير مبدعين الطفل المبدع الحقيقه هيكون ناجح في ادارته لذاته وادارته لافكاره وادارته لمشاعره وادارته لعقله وادارته ونجاحه بشكل عام الطفل المبدع مكسب للامه مش مكسب للام فقط لكن مكسب للامه كلها علشان نرجع من خلال اولادنا المبدعين القيادة والريادة لأمتنا الغالية انتهت الحلقة افتكروا دايما ان أولادكم نعمة اشكروا ربنا عليها وان أولادكم أمانة وانتم مسؤولين عن حفظ الأمانة وان التربية علم وفن علم عايزين نعرف أصوله واستراتيجياته علشان حضرتك تبقى فنان في التربية علشان حضرتك تبقى فنانة في التربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تربية الأبناء تربية الأبناء تربية الأبناء تربية الأبناء رسالة فليحفظ